السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فبنسأل في بداية هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى ايه الايات اللي انت خرجت بيها من التراويح امبارح لو انا جيت اوقف واحد واحد دلوقتي واقول له ايه الانوار اللي انت خرجت بيها امبارح هيقول لي كم نور خرج بيه كم ايه خرج بيها كم شعار قراني خرج بيه امبارح من الايات اللي انا حسيت بيها وربنا بيوصف ايات الجنه للمؤمنين فربنا بيوصف ثوابنا ان شاء الله ان ربنا تقبل منا بيقول ايه نزلا من عند الله الواحد فكر كده قال له يعني احنا في الجنه هنبقى في ضيافتك يا رب ده انا لو نزلت في ضيافه واحد غني هيحجز لي في مارشال هنا مارشال البحر بقى مش مارشال المحطه طب لو نزلت في ضيافه واحد بقى غني قوي قوي بقى لا هيحجز لي بقى في القاهره في سياج بيراميدز ولا انتر كونتيننتال ولا حاجه طب لو نزلت في ضيافه رئاسه الجمهوريه بقى جناح في الهيلتون ولا الشيراتون بقى طب لو نزلت في ضيافه ملك الملوك سبحانه وتعالى تخيل يبقى نعيم الجنه شكله ايه من الايات الجميله والانوار الجميله اللي الواحد عاش معاها امبارح يا جماعه كل متاع الدنيا قليل ايه احنا بندور على ايه احنا تعبانين عشان ايه احنا مبهدلين نفسنا عشان ايه عشان الفلوس عشان الشهرة عشان الناس تحبنا عشان صاحبي ده يقول عليا كلمة حلوة عشان ايه, ايه الحاجة اللي تستاهل البهدلة اللي احنا مبهدلين قلوبنا عليها في الدنيا قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى سبحان ربي فالقرآن يا جماعة نور على نور نور على نور ادخل صورة كده زي صورة النساء اللي هنتكلم عليها الليلة ان شاء الله او النهاردة ان شاء الله هتلاقي ايات الاحكام نور ينور لك قلبك تخرج منها ايات الجهاد نور تخرج منها ايات الجنة والنار نور تفضل من نور لنور ومن نور لنور يفضل قلبك يزيد في النور لغاية ما تخلص الصورة وانت قلبك بقى خلاص في انوار العرش من شدة النور اللي دخل في قلبك من القرآن عشان كده ربنا لما وصف القرآن بيقول ايه يكاد زيتها يضيء الزيت اللي هو زيت القرآن القرآن يعني يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار هي في تلت المصباح محتاجة زيت قد ايه عشان تنور محتاجة خمسة صغيرة خالص يعني يا جماعة كل واحد مننا احنا مش محتاجين نفهم القرآن كله عشان نبقى من السابقين الى الله لو آية واحدة بس نورها دخل في قلبك انت ممكن تبقى من السابقين الى الله يعني سمية كان معاها كم آية من آيات القرآن عشان تضحي بنفسها في سبيل الله ولا الصحابة ولا بلال ولا خباب اللي ضحوا بأنفسهم في سبيل الله كان معاهم كان آية كم آية في أول مكة فاحنا يا جماعة لو آية واحدة بس خرجت بيها كل يوم خرجت بنورها ان شاء الله ممكن تبقى من السابقين متعلقين الى الله سبحانه وتعالى فلا زلنا بنتحدث في مدرسة القرآن واحنا لسه في سنة اولى قرآن والشعار بتاعنا مدام لسه في سنة اولى قرآن احنا لسه بيننا وبين القرآن فجوة كبيرة لسه عايزين نسد الفجوة ونخطو الى القرآن فلسه الشعار بتاعنا الطريق الى القرآن الطريق لسه احنا لسه عايزين نعرف القرآن ده عظيم قد ايه القرآن ده معجزة قد ايه القرآن ده فيه حل مشاكلنا قد ايه القرآن ده لو اتربينا عليه قلبيا هنبقى رجالة قد ايه القرآن ده فيه فقه تغيير واصلاح للواقع قد ايه القرآن ده فيه حل كل مشاكل الوجود والكون قد ايه لسه عايزين نفهم دي نبقى وصلنا للنقطة الاولانية اللي هي عند القرآن نبدأ في سنة تانية قرآن ان شاء الله اللي هي الطريق مع القرآن بقى الطريق مع القرآن الصورة اللي هنتكلم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الحقيقة يا جماعة انها صورة يعني قد تكون من اصعب الصور ان لم تكن اصعب الصور على الناس في الاستشعار صورة النساء صورة النساء صورة صعبة في ناس كتير او الغالب بيقولك ان هي صورة صعبة صورة النساء دي بكى منها رسول الله وبكى منها صحابة رسول الله وبكى منها السلف رضوان الله عليهم السلف كانوا لما بيسمعوا قول الله ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كانوا بيقضوا فيها ليالي من البكاء واحد يقول طب هم كانوا بيبكوا ليه ده ربنا بيقول ان الذين كفروا قال احنا بالنا بالذين كفروا احنا مش قلنا ان ربنا امبارح خوفنا بعذاب الكافرين في ال عمران وقال واتقوا النار التي اعدت لمين للكافرين كأن ربنا بيقول لنا ان النار ده انا عملتها للكفرة بس ممكن ادخلكم فيه وادوقكم من نفس العذاب بتاعهم إيه، ذوقا مؤقتا ليه لو انتوا عملتوا ما يغضبني عليكم دون ان تتوبوا الي يبقى اذا بكى منها السلف وبكى منها الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا ابن عباس بيقول في سورة النساء 8 ايات ما ما منها آية الا وهي خير مما طلعت عليه الشمس وغربت يعني سيدنا ابن عباس قرا كده قال في 8 ايات احسن من الدنيا دي كلها انا عايزك الليله لما تسمعها في التراويح وانتوا بتصلوا بجزء طبعا تقول لي انت خرجت بكام ايه كام ايه من اللي انت سمعتها في النساء تقول لي دي خير مما طلعت عليه الشمس وغربت كام ايه في هذه الصوره بيقول لك 8 ايات من ضمنهم والله يري- يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ومن ضمنهم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ومن ضمنهم يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ومن ضمنهم ان تجتنبوا كبائر ما, تن... ما تنهون عنه مش هنزني ولا نسرق ولا نعمل كبائر يا جماعة نكفر عنكم سيئاتكم قال لا، ايه الكرم ده يا رب وندخلكم مدخلا كريما ايات كلها كرم من عند الله سبحانه وتعالى ومن ضمنها ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة حتة حسنة صغنطوطة سنتفت حسنة قد كده اهو يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما الله يا جماعة احنا بنشتغل عند ملك بيحاسبك بمثقال الذرة يعني انا دلوقتي لو رحت اشتغل عند اي شركة واشتغلت كويس هيديني ال 500 جنيه اللي قال عليهم طب اشتغلت كويس قوي هم ال 500 جنيه طب يعني قصرت سنة هم ال 500 جنيه انما انت مع ربنا مفيش الكلام ده انت السنة اللي بتزودها بس في الخشوع في الصلاة مأجور عليها السنة اللي بتزودها بس في اي عبادة من العبادات مأجور عليها الواحد لما استشعر الاية دي امبارح وهو قاعد في جلسة الضحى الواحد قال ايه ده يا جماعة ده الاية ديت الواحد لو فكر فيها قدام كل طاعة مش هيسيب ولا طاعة ابدا وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما افتكرها كده وانت رايح تصلي جلسة وانت قاعد جلسة ضحى افتكرها وانت رايح تقوم الليل هتلاقي عندك دافع خطير على طاعة الله سبحانه وتعالى بل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى من سورة النساء بكى من سورة النساء لما سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ عليه القرآن الرسول اللي قال له اقرأ عليه القرآن المفروض وانت بتسمع القرآن في تراويح تحب القرآن اكتر ما بتقراه لان كأن واحد جايب عسل وقاعد يصب ليك عشان كده الناس اللي ما بتخشعش في القرآن في التراويح ده خلل كبير في قلبها يا جماعة المفروض خشوعك وانت بتسمع اعلى فالرسول قال له اقرأ عليه فسيدنا عبد الله بن مسعود يعني كان يقرأ عليه قاف كان يقرأ عليه الزياد كان يقرأ عليه ايه سورة فيها جنة ونار ده قرأ النساء كأن الصحابة يا جماعة كانوا عايشين مع القرآن كله مفيش فرق بقى بين النساء وبين قاف حتى اذا وصل الى قول الله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا فالتفت عبد الله بن مسعود الى رسول الله فاذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام يبقى الصورة دي ابكت رسول الله ليه ما هو خايف علينا الرسول يشهد علينا ما هو لو شهد علينا بالمعاصي اللي احنا بنعملها او شهد على المسلمين اللي كانوا على عهده بالمعاصي اللي هو شافهم بيعملوها هيروحوا النار فالرسول بيبكي من شدة رحمته على هذه الامة انت عندك هذه الرحمة على هذه الامة عندك الرحمة على اخوانك وعلى الناس الغير ملتزمة والشباب الغير ملتزم يبقى صورة النساء صورة تربية قلبية عايزين نوصل بقى لمرحلة ان لما يبقى عندك قسوة في قلبك تقول ايه اما اروح كده وافتح صورة النساء عشان الايمانيات بتاعت قلبي تتجدد الوقت طبعا انت بتسمع صورة النساء انت مش عارف هي بتقول ايه اصلا ليه لان احنا يا جماعة لسه مش عايشين مع القرآن فهندخل في صورة النساء بإذن الله سبحانه وتعالى في قدامنا 50 دقيقة عايزين نحاول ناخد فكرة مهمة كده عن الصورة في 50 دقيقة بس يعني صورة النساء في 50 دقيقة طبعا يعني ايه هيبقى الهدف بتاعنا مش كبير قوي يعني مش عايزين نجيبها كلها انما عايزين يبقى في مدخل بقى في ولو وصلة صغيرة بين قلوبنا وبينها بس على الاقل لو خرجنا بدي النهاردة يبقى احنا كسبنا بفضل الله صورة النساء ليه اسمها صورة النساء كل حاجة في القرآن بحكمة ما فيش صورة جت قبل صورة الا بحكمة ولا صورة جت بعد صورة الا بحكمة ولا اسم صورة الا له حكمة ولا كلمة كان ممكن لها عشرين مرادف في اللغة ممكن يجي اي مرادف مكانها الا الحكمة ولا حرف اتحذف الا الحكمة ولا حرف جه زيادة الا الحكمة خدوا بالكم يا جماعة ده كلام الله سبحانه وتعالى اللي خلق اللغة وخلق البلاغة كلام الله سبحانه وتعالى ليه اسمها سورة النساء احنا قلنا سورة البقرة بتتكلم ازاي نبني المجتمع وآل عمران بتتكلم ازاي المجتمع ما يتهدمش يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن البناء بقى ازاي نبني الدولة فلما تيجي صورة في الصور بتاعت بناء الدولة باسم النساء كأن ربنا بينبهنا الى مدى خطورة المرأة في بناء الدولة الاسلامية قد ايه المرأة دورها خطير دورها خطير في ايه بالظبط في البناء بتاع البقرة والهدم بتاع آل عمران خطير في الاثنين المرأة ممكن تبقى اخطر عنصر بناء وممكن تبقى اخطر عنصر هدم اخطر عنصر هدم زي ما احنا شايفين الجامعة الوقت الجامعة السنة دي بفضل الله فسفوري يعني كانت الاول حاجات كده الوقت خلاص بقت آه، حاجات ما انتش عارف اصلا ايه الالوان اللي داخلة واللي خارجة دي ايوه يا جماعة عشان كده العلمانيين اول حرب عملوها على الاسلام في بداية القرن اللي فات كانت الحرب تحت شعار ايه ها تحرير المرأة ليه لان لو خرجت خلاص كل حاجة هتحصل بعد كده عشان كده ابليس اول حاجة حاول يعملها مع سيدنا ادم وسيدنا حواء بدت لهما سوءاتهما ان ان يكشف لهم عوراتهم ان السوءات تنكشف ان السوءات بتاعت المرأة تبان للشباب اللي ماشي في الشارع ليه خلاص اذا ده حصل فبدأ منظومة الانهيار تتوالى بسرعة بعد هذا فدي الخطوة دايما اللي بيفكروا عليها طب ودور المرأة في البناء دور خطير جدا هي سورة البقرة عايزة ايه سورة البقرة عشان تطبق عايزة رجالة سياسيين محنكين عارفين ازاي يقوموا الدولة وسورة آل عمران عشان تطبق عايزة رجالة يثبتوا ويصمدوا ويضحوا عشان الدين ينتصر وعايزة رجالة قوات عسكريين طب الرجالة دول هيجوا منين يبقى اذا عايزين نساء يربوا الرجالة يبقى صورة النساء بتتكلم من ضمن مواضيعها عن المرأة اللي هتربي الرجالة اللي هيبنوا الدولة عشان كده البنت الخايبة اللي بعد ما تتخرج تروح ت- تشتغل لي شغلانة ب 200 جنيه وفرحانة ان هي بتعمل وليا كيان كيان مين يا بنتي اقعدي في بيتك اقعدي قد رسالتك خلفي لك 3 4 5 عيال تخرجي للامة خمس قنابل نووية اقوى من خمس يعني الشيخ محمد حسن ده مش قنبلة نووية يا جماعة الشيخ يعقوب ده مش قنبلة نووية الداع- خرجي داعية على الله خرجي عالم خرجي راجل خرجي ابو بكر خرجي عمر خرجي خالد خرجي مصعب خرجي لنا رجالة يبقى المرأة لما تقعد في بيتها عشان كده عايزين النساء اللي معانا دلوقتي وان اي واحدة تسمع هذا الكلام من الوقت تأهلي لنفسك لوظيفتك ما تشوفيش كتاب عن تربية الاطفال اللي وتجيبيه هاتي كل القصص بتاعة تربية الاطفال وكل القصص بتاعة الاطفال هاتي اقعدي اتدربي في ولاد اختك الكبيرة واولاد خالاتك واولاد عماتك اقعدي اتدربي فيهم وتعلمي تربية اطفال فيهم عشان تبقي محترفة التربية عشان عايزينك تخرجي لنا رجالة طب صورة ال ال النساء بتتكلم عن ايه صورة النساء يا جماعة بتتكلم عن ازاي خدوا بالكم الصور المدنية اساسا فوائدها فكرية فانا مش عايز الناس نتيجة ان الصور الاولانية فوائدها فكرية تتعب لا ده انت كده بتبني دماغك انت كده دماغك دي تبقى دماغ متكلفة بعد ما تفهم القرآن بالفهم ده صورة النساء بتتكلم عن ازاي المجتمع هي دماغ متكلفة دي في حاجة ولا ايه سورة لا بالمصطلحات الايمانية بتاعتنا بقى ملهاش دعوة بمصطلحات الشباب ال اه فسورة النساء بتتكلم عن ازاي المجتمع ما يتهدمش بعد ما اتبنى كيفية تحصين المجتمع من الهدم الله ما انت قلت لنا آل عمران بتتكلم عن الموضوع ده آل عمران يا جماعة بتتكلم عن المشاكل الحادة الفورية اللي ممكن المجتمع في اسبوع واحد ينهار لو ما واجهناهاش عشان كده لازم نتوقف من اجلها سورة النساء بتتكلم على المشاكل اللي على المدى البعيد ممكن تقضي على اي امة وهنشوف ازاي مجتمعاتنا نفسها انهارت بسبب ان المشاكل دي من 50 60 سنة ومحدش واخد باله منها فهنبدأ نتكلم في سورة النساء بإذن الله سبحانه وتعالى وقلنا ان سورة النساء تحس ان هي وسورة البقرة نسخة يعني هما الاثنين امتداد لبعض حتى اخر احكام سورة البقرة احكام المال والربا والمداينة والانفاق واول احكام سورة النساء احكام المال المواريث واعطاء الحقوق بتاعة اليتامى كأن الاثنين بالظبط رابطة لبعض عشان كده حتى سورة النساء ما تلاقيش لها مقدمة طويلة ده هي آية واحدة بس ربنا بيقول يا ايها الناس اتقوا ربكم آية واحدة بعد كده على طول وآتوا وآتوا اليتامى اموالهم قبل ما ندخل في موضوع سورة النساء وايه العناصر اللي لو اتعملت الامة دي تبقى محصنة ولا تهدم عايزين نفخر بديننا عايزين نفرح بديننا عايزين نحس بعظمة ديننا عايزين يا جماعة نشوف اهم محور بيربط بين ايات سورة النساء وهو العدل ازاي ان ديننا ده بيقوم على كلمة العدل سورة النساء بتتكلم عن عدل كلام والله ما في دستور في تاريخ البشرية ولا هيجي دستور في تاريخ البشرية يتكلم عن اقامة الدول على العدل زي ما اتكلم اتكلمت عنه سورة النساء سورة النساء بتقول لك لازم الدولة تقوم على العدل في اربع محاور العدل مع الضعفاء والعدل مع الاعداء والعدل على الاولياء والعدل باعطاء كل ذي حق حقه العدل مع الضعفاء ازاي من اولها واتوا اليتامى اموالهم اليتيم الضعيف الغلبان اوعى تظلمه بعد كده وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والاقربون مما قل منه او كثر المرأة لها حظ في الورث اوعى تظلم المرأة يبقى المرأة ضعيفة واليتيم ضعيف بعد كده تلاقي ربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها كان زمان ممكن المرأة لما يعني ابوها يموت مثلا او زوجها يموت يقوم يجي واحد يورثها يعني تبقى ورث من ضمن الفلوس يعني شوفوا المرأة كانت مهانة قد ايه والاسلام كرمها قد ايه لا يحل لكم فالمرأة مش عايزة تتجوز اللي هيورثها ده يتجوزها غصبا عن عينها يورثها زي ما بيورث بالظبط المتاع والارض والبيت والعربية وال... يورثها ورث فربنا سبحانه وتعالى اقر لها حقها الا تتزوج بغير رضاها او بغير اذنها وقال سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ايه رأيكم في الشعار ده في سبيل الله والمستضعفين ايه رأيكم في الكلمة دي ايه رأيكم لما يبقى شعار كل واحد مننا في سبيل الله والمستضعفين يعني ايه المستضعفين يعني الناس اللي مظلومين في سجون موزمبيق دول مسؤوليتي ازاي يا ابني دول كفرة لا اي واحد مظلوم على وجه الارض انا ارسلت ان انا انصره الاسلام بيقول لك كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كن قوام بالقسط اي مظلوم رسالتك انك انت تنصره وفي مسألة تعدد الزوجات وفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ربنا بيوصي راجل ان هو ما يظلمش لما يعدد الزوجات بل المستضعفين من النساء واليتامى ربنا بيوصي بهم مرة تانية في سورة النساء بيقول خدوا بالكم انا المرة دي ما بجيبش اية ورا اية انا بجيب اية من الاول على من... لاني بتكلم عن موضوع سورة النساء عموما ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن في النساء الضعفاء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحهن والمستضعفين من الولدان كل ديت هي طوائف ضعيفه ربنا بيوصيك بيها وان تقوموا لليتامى بالقسط ربنا بيوصينا بالضعيف اوعى تظلم الضعيف اوعى على الاطلاق بل ربنا في سوره النساء لما قال للشباب لو انت ما انتش لاقي تتجوز روح اتجوز اما من الاماء لو خلاص ما انتش قادر تستحمل بقى وعايز تتجوز روح اتجوز اما امرك انك انت تؤتيها اجرها بالمعروف اوعى عشان ضعيفه تستضعفها بقى وايه كفايه ان انا رضيت لا ليها مهر زي ما الحره لها مهر يبقى ايه العدل مع الضعفاء والمرة الثانية العدل مع الاعداء يعني ايه العدل مع الاعداء العدل مع الاعداء يا جماعة من المواقف المذهلة في سورة النساء اللي فعلا تذهلك قول الله سبحانه وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ده ايه الكلام الشديد ده ربنا بيكلم النبي بالشدة دي ليه واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول ايه قصة الايات دي قصة الايات دي يا جماعة فعلا تحسك دينك عظيم قد ايه روي في سنن الترمذي بسند بعض اهل العلم تكلموا فيه ولكن القصة منطبقة تماما على الايات تماما ان يا جماعة الرسول عليه السلام يعني الرسول موجود والم- وال- والانصار في المدينة واليهود في المدينة فواحد من الانصار اتسرقت الدرع بتاعته فقام اتهم فيها واحد من الانصار تاني فعلا هو اللي سرقها فالتاني لقى ان هو كده ايه ايه ده ده انا هتفضح ولا ايه ففي خفية عن الناس اخذ الدرع وراح رماها والقاها في بيت احد اليهود عشان ي- ي- يتهمها فيه وبعت قومه للرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا له يا رسول الله مش احنا اللي سرقناها ده اللي سرقها فلان الفلاني احنا عرفناه واكتشفناه يروح المسلمين بيته يكتشفوا الدرع عنده في فيبرأ الانصاري ويتهم اليهودي ايه رأيكم يا جماعة ده الكلام ده سنة كام يا جماعة ده الكلام ده في عز ما اليهود كانوا مقطعيننا الكلام ده في عز الايات ده ايه اللي هي في البقرة وآل عمران اليهود قاعدين نازلين علينا شبهات ونازلين علينا حرب ونازلين علينا خيانة فينزل القرآن من فوق سبع سماوات لكي يبرئ اليهودي ويثبت التهمة على الانصاري يا ايه ده العدل قيمة عليا في الاسلام لهذه الدرجة يا رب يا رب ده لو الكلام ده اتقال اليهود هيقولوا اه شوفوا بقى المسلمين اه هم دول المسلمين شويه حراميه العدل فوق كل شيء يا رب ده يعني يا رب ده الانصار يا رب الانصار اللي شايلين الدين وبيحاربونا بيحاربوا معانا ومستضيفيننا في بلد يا رب احسن يزعلوا العدل فوق الجميع يا رب دول يهود نبرأ اليهود ونضرب على المسلم العدل فوق الجميع شايفين عظمه الاسلام يا جماعه شايفين العدل مع الاعداء عشان كده وربنا بيتكلم عن اليهود وبيتكلم عن فظائع اليهود تلاقي ربنا بيقول في الشوط ده ايه ان الله يأمركم يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين المؤمنين ان تحكموا بالعدل لا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به كأن ربنا بيقول لنا حتى لو اليهودي له حق ادهوله حتى لو اليهودي بيتحاكم مع مسلم انتوا الاتنين قدام بعض احكم للحق حتى لو كان مع اليهودي فبتلاقي الصورة بتقول لك اوعى تظلم عدوك عدوي اه اوعى تظلم عدوك بل في ايات المواريث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار غير مضار دي العلماء قالوا فيها ايه قالوا ان احيانا بتبقى انت عارف مثلا ان ابن خالد مرات بنت عم جوز خالتي هيورثني لو مت طب انا دلوقتي انا عايز ابني يورثني مثلا يعني وبينه وبينه مشاكل وبينه وبينه قطيعة عدوي قريبي بس عدوي فاقوم اعمل وصية او اكتب الميراث بطريقة تضيع الورث عليه فربنا بيقول لك اوعى حتى لو بينك وبين من قرايبك عداوة اوعى تعمل اي حاجة في الميراث يحرم بيها صاحب حق بين حقه فالصورة بتتكلم عن العدل مع الاعداء العنصر الثالث الجميل قوي بقى قوي هو يعني نور على نور والله يا جماعه حاسين بالنور مش حاسين بالنور طب هنحس دلوقتي ان شاء الله شوفوا يا جماعه العنصر الثالث العدل على الاولياء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط الايه دي لما الواحد بيقراها والله يا جماعه احنا اتكلمنا امبارح في قول الله ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر قلت لكم ان الواحد لما بيسمع الايه دي بيبكي لما يحس بالصوره اللي ربنا كان يريدنا فيها والصوره اللي في الجامعه وفي النوادي دلوقتي والشوارع الايه دي برضو من الايات اللي بتبكي كونوا قوامين بالقسط خليكوا دايما اصحاب قضيه دفاع عن المظلوم دايما خليكوا نصراء المستضعفين يا رب يعني ايه يعني يا جماعه ربنا من 1400 سنه بيقول لنا ان جمعيات حقوق الانسان دي احنا اللي نعملها من 1400 سنه بيقول لنا ان منظمه العفو الدوليه دي احنا اللي نعملها من 1400 سنه بيقول لنا اعملوا جمعيات وانصروا الناس وروحوا شوفوا اي مظلوم في وجه الارض وانصروه في سبيل الله والمستضعفين كونوا قوامين بالقسط كل مظلوم على وجه الارض قضيتك انك انت تنصره ولكن نحن اولى بها منه ولكن هم اللي خدوها مننا يا جماعه الناس دي وصلت للاسلام بدون ما يكون في ايديها القران واحنا بين ايدينا القران وما وصلناش للاسلام وبيننا وبين الاسلام تخيلوا لو احنا اللي كنا عملنا منظمه العفو الدوليه واحنا اللي كنا عملنا ال ال ال الجمعيات بتاعت حقوق الانسان كانت بقت صوره الاسلام ظهرت مشرقه قد ايه انما احنا بيننا وبين القران الف سنه فجوه ليه لان لغايه دلوقتي الحرف بعشر حسنات يا جماعة عايزين نفهم الحرف بعشر حسنات عايزين نختم القرآن 150 مرة في رمضان يا ابني افهم القرآن يا اخي تدبر في كتاب الله يا اخي هات تفسير واقعد افهم الدستور اللي ربنا اداه نزله لك ده الرسم الهندسي اللي ربنا نزله لنا نبني بيه الامه ده ازاي هنبني الامه من غيره ولكن يا جماعه لا زالت فجوه هائله بيننا وبين القران لدرجه ان المبادئ اللي بنتكلم عنها دلوقتي كثير جدا جدا من الناس الملتزمين فضلا عن غير الملتزمين يعني قد يكون اصلا ما يعرفهاش يعني سوره النساء دي والله احنا عندنا كمان العدل بقى والمبادئ اللي بتتقال دي احنا عندنا الكلام الكبير ده عندنا الكلام الكبير ده واجمل منه العدل من الاولياء على الاولياء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا سلام يا رب ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ابوك في القفص وكلمة منك تحبسه وتنطق عشان الحق اللي عندك من ابوك ابنك في القفص وكلمة منك تحبسه وتنطق عشان الحق اللي عندك من ابنك تخيلوا يعني حتى لو ال ال ابنك او ابوك او امك او حبيبك لا مفيش حبيب في الحق بقى العدل فوق كل شيء قال تعالى في سورة النساء من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ايه الشفاعة الحسنة وايه الشفاعة السيئة الشفاعة السيئة يا جماعة زي الواسطة كده الرش... الواسطة يعني انا راجل معايا مركز انا راجل دكتور في كلية الطب وابني يعني ايه يعني جاب 52% وصفرته رومانيا ولا ولا البلاد الجديدة اوكرانيا ورجع لي في تانية طب الواد لازم يتعين يعني عيب اما يبقى ابن دكتور في الجامعه وما يتعينش هيتصور الورق ويتعين هيحصل المهم الواد هيتعين انا هيتعين طب يا ابني ده انت كده ومن يشفع شفاعه سيئه انت كده اصلا انت كده بتتوسط لابنك في ظلم يظلم اللي هو يظلم يبقى الشفاعات السيئه اللي عادت منتشره في المجتمع دلوقتي اللي هي ان واحد ملوش حق في الحاجه ولانه له واسطه او بلا- زي ما بيسموا كده له ظهر او يعني ما تكون على حيطه مايله يقوم ياخد الحق اللي مش حقه فده ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها يعني جزء من الخسارة او عقوبة الذنب اللي هتعود على من فعل هذه الشفاعة السيئة العدل على الاولياء ابنك وانا دكتور في الجامعة لا اوعى تعمل له اي حاجة اوعى تت- تتدخل عشان اوعى طب انا رئيس مصلحة الفلانية وابني ممكن يجي يتعين في المصلحة اوعى اوعى تأكل ابنك فلوس حرام طول عمرك طيب النوع الرابع من العدل اعطاء كل ذي حق حقه ازاي دايما بيبقى في في المجتمع ناس موهوبة واحد شاعر مثلا بس مش لاقي فرصة ان هو يظهر واحد مثلا مفكر بس مش لاقي فرصة واحد ذكي جدا يعني احد الكتاب المشهورين مات هو في حادثة داخل بيته وطلع الاول على الجامعة فكان التاني ابن دكتور في الجامعة خدوا التاني وسابوه اعتزل المجتمع كله لعل بعضكم يعرف اعتزل المجتمع كله واتحبس في بيته قعد في بيته مرضاش يخرج لغاية بعد سنين يعني ايه حصل حادثة كده داخل البيت ادت الى انه مات في هذا المنزل فالموضوع ده بيجيب قهر عند الناس فين في سورة النساء اعطاء كل ذي حق حقه ومن يشفع شفاعة سيئة من يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها ازاي انا الوقت واحد ليا مركز وشفت فيك موهبة معينة تؤهلك انك تمسك المركز ده اشفع لك عشان تاخده اوصل نوصل بعض يا جماعة اوصل اللي انا شايف انه جدير انه يوصل واطلعه على الدكة عشان ياخد حقه شفاعة حسنة بقى لانه هو يستحق انما لو ما حصلش الكلام ده شوفوا عواقب الظلم اللي بيحصل في المجتمع لو المستضعفين اتظلموا لو المرأة اتظلمت وما لقتش حد يديها حقها لو اليتامى اتظلموا وطلعوا كتل حقد على المجتمع لو الضعفاء دول اتظلموا هيبقوا ايه هينفجروا في المجتمع طيب لو اصحاب المواهب دول ما خدوش حقهم وما خدوش فرصتهم وعاشوا في مجتمع ما بيديش لكل واحد فرصته عشان يظهر لو هم عاشوا بهذا المنظر ده المواهب دول اللي الامه بتقوم عليهم تخيلوا لو المواهب دول تحولوا من عوامل بناء للامه الى عوامل حقد وكراهيه على الامه احنا بنخسر قد ايه تخيلوا لو الاعداء ما عدلناش معاهم ظلمناهم فازدادوا عداوه على عداوه لينا وحقد على حقد يبقى اذا عايزين نقول ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه الوقت للاسف الشديد مش بقصد يا جماعه انا بقصد احنا يا جماعه بقصد احنا الافراد احنا اللي بينا ظلمه يا جماعه ظلمه الوقت دكتور الجامعه لازم يتعين ابنه لازم هي كده الوقت في القرى مفيش حاجه اسمها بنت تورث يعني ايه تورث لا البنات ما يورثوش الوقت في القرى اليتيم يتاكل حقه على طول لو عمه ولا خاله عمل وصي عليه انتهت خلاص اليتيم هيتاكل حقه هيتاكل حقه للاسف والعياذ بالله الوقت المراه لما بتطلق بتتبهدل طول حياتها عشان الراجل لا يتقي الله في انه يعطاه حقوقها مش راضي يديها الحقوق بتاعها الوقت الفقير الغني ما بيطلعش زكاه ده ده حق الفقير يا اخي ما بيطلعش زكاه الحقوق مضاعه في هذا المجتمع الحقوق اللي احنا علينا احنا مضيعينها في هذا المجتمع فاما ينصر الله هذا المجتمع ما ينصروش ابدا عشان كده الايه اللي ربنا قال عليها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ان الله كان على كل شيء مقيتا الايه اللي بعدها ايه واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها يعني ايه هو تحية الاسلام ايه السلام عليكم السلام يبقى ربنا بيقول لنا ان يبقى في سلام اجتماعي داخل المجتمع الايه اللي قبلها الشفاعه السيئه اللي هو الظلم اللي داخل المجتمع كان ربنا بيقول لنا ان لو العدل راح السلام هيروح البلطجه تنتشر ما هو الفقير ده ما خدش حقه هيعمل ايه يعني ال- والعياذ بالله بيوت السوق تنتشر ال- الاخذ الحق بالدراع ينتشر خلاص بقى ما عادش في امن داخلي في المجتمع ليه لان ما عادش في عدل في هذا المجتمع يبقى اذا الصورة بتتكلم عن العدل طيب انت قلت ان الصورة بتكلمنا الموضوع الاساسي بتاعها المحوري بتاعها ازاي نحصن المجتمع ضد الهدم هنقول يا جماعة ازاي نحصن المجتمع ضد الهدم اول ما الصورة بدأت قالت ايه واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اوعى تاكل مال اليتيم طيب وكمان للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والاقربون لو شلت مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين كل واحد له نصيبه في شرع ربنا يبقى حكم الورث اوعى تاكل الورث على حد واوعى تمال اليتيم طيب دي النقطة دي هنعديها ونشرحها لما نقول النقطة التانية النقطة التانية في قول الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم بعد ايات المواريث ما بتخلص فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا يعني ربنا بيتكلم عن ايات اكل المال بغير حق وايات الزنا اللي هي فتنة النساء كأن ربنا من اول الصورة بيقول لنا خدوا بالكم ان اخطر فتنتين يتهدم المجتمع بسببهم فتنة المال وفتنة النساء خدتوا بالكم من الرسالة يبقى من اولها ربنا بيقول لنا اول عنصرين لهدم المجتمع فتنة المال وفتنة النساء عشان كده بعد ايات المواس- المواريث واليتامى ربنا قال ايه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ايه تجري من تحتها الانهار ايه ها خالدين مش محضرين ولا يا جماعه مش محضرين سوره النساء مش معقوله يعني ده سوره النساء يعني لو مش محضر هتلاقي نفسك هتوه معايا الله المستعان خالدين فيها يبقى ربنا قال خالدين فيها مع الجنه الايه اللي بعدها ومن يت... ومن يعص الله ورسوله وتعد حدوده يدخله نارا ايه خالدا فيها يبقى مع النار سخط المفرد ومع الجنة سخط الجمع كأن ربنا بيقول لك ان من نعيم اهل الجنة اللي هيسمعوا كلامي ان انا هعيشهم في ايه وسط حياة اجتماعية وسط جو حب وسط جو الفة وسط وسط انما التاني في النار من ضمن عذاب اهل النار ان يغلق عليهم سجون من نار وتوابيت من نار فيظن الا احد في النار يعذب غيره عذاب الوحدة ان هو يعذب عذاب يظن انه لم يعد احد في النار والعياذ بالله مخلد فيها الا هو فربنا بيقول لك حاسب طب بعد ايات فتنه النساء ربنا قال ايه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من طريق هو عمل سوء واحد بس يعني حاجة كده ايه وبعد كده تب بسرعة يعني ما طولش في طريق المعصية وليست التوبة للذين يعملون السيئات اللي طول بقى حتى اذا حضر احدهم الموت اخر عمره خالص مش من قريب بقى قال اني تبت الان كأن ربنا بيقول لك اوعى تطول في طريق المعصية لو طولت في طريق المعصية هيتطمس على قلبك لغاية لحظة الموت تيجي تنطق بكلمة التوبة ما تعرفش تنطقها تيجي تقول يا رب تبت اليك ربنا لا يتقبل توبة البعيد والعياذ بالله ربنا يتقبل منا توبتنا اليه اللهم امين يا رب يبقى ربنا جاب ترهيب شديد بعد ايات فتنة المال وترهيب بعد ايات فتنة النساء وافتتح بيهم الصورة عشان يقول لك اول عنصرين في هدم المجتمع فتنة المال وفتنة النساء يعني لا احنا طلاب مال ولا احنا طلاب شهوات احنا طلاب ايه يا جماعة طلاب ايه عايز اسمع ايه طلاب جنة احنا طلاب جنة مقصدك في حياتك كله ان تصل الى جنة الله سبحانه وتعالى الاية اللي بعد كده على طول يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ايه حكاية ترث النساء كرها زي ما قلنا ان واحدة ما هياش عايزة تتجوز فلان ولكن لانه له سلطة ان يورثها بتقاليد الجاهلية بقى الغبية يقوم يورثها ويتجوزها طب هي مش عايزاه بس الجواز غصب عنها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ده ده واحد كاره مراته بقى مش هي كاره جوزها هو كاره مراته وعليه مؤخر صداق خمسين الف جنيه مثلا فمش ع- عايز يطلعها ومش عارف يقعد يطلع عينيها عشان في الاخر تقول له- يعني اللي هو زي ما بيقولوا كده ابريني وخلاص وانا مش عايزه منك حاجه يبقى ربنا في الاول يبقى هنا انتقلنا الى نقطه جديده وهي نقطه الاسره ان هدم الاسره نواه المجتمع ثالث عنصر في عنصر هد في عناصر هدم المجتمع عشان كده الشوط ده كله بقى ربنا بعد ما اتكلم على حته بقى زوج اللي بيكره مراته والمراه اللي بتكره زوجها وربنا بيقول لنا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اتيتم وان اردتم استبدال زوج مكان زوج ما انتش طايقه خلاص مش هتستحملها بقى واتيتم احداهن قنطارا اديتها مليون جنيه مهر فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا خلق الوفاء بقى وخلق حفظ العهد يبقى اذا ده بدايه اللي هو لما تكون مشاكل في الاسره بعد كده ربنا كلمنا كشباب بقى لا تنكح ما نكح ابائك يبقى ده محرمه ولا تنكح امك ولا اختك ولا بنتك ولا ولا يبقى المحرمات من النساء اختيار الزوجه بقى وبعد كده قدامك الايه المحصنات من النساء هتختار مين اللي انت هتؤتيها مهرها هتؤتيها اجرها محصن غير مسافح طب افرض ما مش عارف يا رب خلاص ما- معيش 20000 جنيه تمن مهر الحره قدامك الاماء من فتياتكم المؤمنات اختار اما مؤمنه الله اعلم بايمانها اختار اما مؤمنه وان كان ربنا لا يراقبنا في هذا الامر طبعا الموضوع ده ما عادش متاح في هذه الايام ولكن كان ايامها متاح عندهم اختار اما مؤمنه تتزوجها ولكن تؤتيها اجرها بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان يعني ايه ولا متخذات اخدان يا جماعه الخدم الصاحب الصاحب بس صاحب الحميم قوي اللي هو بيبعتوا لبعض مسدات بقى و... والمذكرات واقفين 3 4 ساعات في الجامعه و... وممكن يتصل مامتها ترد انا عايز فلانه و... ده ده الخدمه يا جماعه اللي هو الصاحب اللي, اللي بالنوع ده ما تتجوزش منها ربنا بيقول لك كده اللي بالنوع ده اوعى تقرب منها لا تقول لي بقى ده كو- من جوه كويس النوع ده ما يتقربش منه خالص اللي هي عادي خالص معاها الايه العلاقات الطبيعيه مع الطرف الاخر فربنا بيقول لك ازاي تختار زوجتك تختارها ازاي بعد كده ربنا بيقول لك الرجال قوامون على النساء الايه دي من اخطر الايات اللي بتقي انهيار الاسره بعد ما تقوم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم لازم تقوم بالقوامة بتاعتك فالصالحات صفتين قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله انا عايز الشباب يا جماعة من الكلمتين دول يعرفوا لما تروح تنقي زوجة تنقي زوجة شكلها ايه قانتات يعني مطيعات طب يا رب كنت قلت مطيعات لا القانتة اللي بتطيع امرك وهي بتحبك اللي بتطيع امرك بسماحة نفس انما المطيعة ممكن بتطيع امرك خوف منك يبقى اول حاجة صفة الطاعة حافظات للغيب بما حفظ الله ايه هو الغيب اي حاجة مقفول عليها باب البيت بتاعي غيب انا باكل مراتي ايه غيب انا جبت لها هدوم ولا لا غيب انا بديها مصروف قد ايه غيب الجماع اللي ما بين الزوجة والزوج غيب كل ده غيب اي حاجة جوه البيت سر ما تخرجش بره البيت طب لو الست خرجت الاسرار بتاعت البيت بره يبقى معناها انها مش راضيه بعيشتها فبتشكي للي بره يبقى معناها عدم القناعه يبقى ربنا قال لك الصالحات فيهم صفتين الطاعه والقناعه مش الجمال لا الطاعه لما تقول لها اعملي كذا حاضر ما تعمليش كذا حاضر ما فيش نزول النهارده حاضر من غير تعنت منك طبعا ولكن صفه الطاعه وصفه الايه القناعه لو سالنا اي واحد من ابائنا الفضلاء اللي قاعدين معانا دلوقتي ايه اخطر صفه ب- اللي بقى بقى له 20 30 40 سنه جواز ايه اخطر صفه تسعه الزوج مع الزوجه يقول لك الطاعه فورا كله هيجمع على نفس الكلمه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يبقى اذا لما يكون الزوج ماسك القوامة والزوجة مطيعة وقنوعة البيت يقوم يبقى الشوط ده الاسرة بعد كده هندخل بقى في نقطة من اخطر النقط واحد وعشرين صفحة عن عنصر واحد من عناصر هدم المجتمع عارفين هو ايه يا جماعة اللي قرأ سورة النساء هيجي الوقت يقول انا تهت انا الاقي شوية ايات منافقين عم ابدا اركز معاها واعيش معاها الاقي نفسي دخلت في ايات قتال وجهاد عم ابدا اعيش معاها واركز معاها الاقي نفسي فجأة بنتكلم عن ان احنا لازم نبقى مطيعين لله ورسوله ولما ربنا يامرنا بامر ننفذه الطاعة اجي اركز الاقي نفسي دخلت في احكام تتعلق بالمرأة وتتعلق بالاسرة اجي اركز في الموضوع ده الاقي نفسي القرآن بيتكلم عن اليهود اجي اركز في ايات اليهود الاقي نفسي رجعت تاني للايه للمنافقين ومن المنافقين للطاعه ومن الطاعه لليهود ومن اليهود ال- ال- التوليفه دي 21 صفحه ايه فكرة التوليفة دي دي اسمها الخماسية الخماسية دي هتلاقوها في ثلاث صور يعني الكلمة اللي انا هقولها ده ايه هتهمك ترابط ثلاث صور ترابط النساء وترابط الاحزاب وترابط النور ومن اللطائف العجيبة ان سيدنا عمر بن الخطاب امر بتعلم الثلاث صور دول بالذات فا ايه العلاقة بين الخمسة دول يا جماعة اعدى اعداء لينا هم مين اليهود خلاص عندنا عداء عداء اليهود وعندنا عداء النصارى والاثنين مذكورين في الصورة ولكن ايه الفرق بين اليهود والنصارى عارفين البكتيريا وعارفين الفيروس عارفين ايه الفرق بين البكتيريا والفيروس البكتيريا بتطبش ازاي تقوم داخله الجسم من اي ثغره مفتوحه وتقوم داخله الدم يقوم الجسم يطلع كرات دم بيضاء تحصل معركه ينتج عنها قتل البكتيريا والصديد اللي بيبقى موجود في الجروح ده بسبب قتل هذه البكتيريا وبسبب اثار هذه المعركه يبقى البكتيريا دي ده الاسلوب بتاعها الفيروس بقى ده مش اسلوبه الفيروس ده اسلوبه ذكي جدا الفيروس ده ما يدخلش ولا يهاجم ولا يعمل الكلام ده خالص ده يجي على الخليه من بره ويقوم حاقن فيها السم بتاعه يقوم يجند الخلية تحت امره يبقى جند حد يشتغل مكانه ما اشتغلش هو تقوم الخلية تقعد تنتج ملايين النسخ من هذا الفيروس عشان يدخلوا يدمروا الجسم خدوا بالكم الفرق بين البكتيريا والفيروس هو ده الفرق بين اليهود والنصارى النصارى عاملين زي البكتيريا يقوموا هاجمين كده الحرب الصليبيه الاولى والثانيه والثالثه هو اسلوبهم كده تعالوا ما نضرب افغانستان نضرب العراق الاسلوب بتاعهم كده طول عمرهم ان يوم هاجم وبعد كده تقوم المعركه وباذن الله يندحروا بعد هذا انما اليهود دول بقى دماغ ولقد اخترناهم على علم على العالمين ناس دماغ الناس دي لو كانت شالت الدين كان زمان الستة مليار اللي على وجه الكره الارضيه مسلمين الوقت انما احنا ما شلنا احنا عالم خيبان الناس دي دماغ فعلا فاليهود ما يعملش كده اليهود ينقي ناس من جوه الدولة اللي عايز يهدمها يجندهم بعد ما يسمم فكرهم بافكاره عشان هم اللي يهدموا مكانه اليهود بيجندوا مين ها المنافقين زي ما كده حلف الكفار دخل في افغانستان على اكتاف تحالف الشمال مثلا يبقى ما يدخلوش غير على اكتاف حد الحمار اللي اليهود بيدخلوا اي دولة على اكتافه المنافقين العلمانيين بتوع الايام دي اللي هو اليهود يسمموا لهم دماغهم وهم ينشروا هذه السموم في المجتمع يبقى كده اول صورين في الخماسية فهمناه العلاقة بين اليهود والمنافقين اليهود عايزين المنافقين يعملوا ايه اليهود دول يا جماعة نسخة من الشيطان نسخة كربون كامل الشيطان الشيطان بيهدم الاسلام الاسلام من خلال ايه ان المرأة اذا خرجت من بيتها حصل ايه استشرافها الشيطان يقوم واقف كده قال هي طلعت يلا اشتغل بقى خلاص الحاجه اللي انت هتبوظ بقى المجتمع كله طلعت من بيت اشتغل بقى اجري بقى افتن وزينها للشباب و و يبقى اذا اول عنصر الشيطان بيهدم بيه المجتمع الاسلامي المرأة تاني عنصر الشيطان بيهدم بيه المجتمع الاسلامي ايه الشيطان عرشه على الماء ويجي الشياطين الصغيرة بقى اللي قاعدة يعني تشتغل على على الناس تقوم رايحه له اخر اليوم انت عملت ايه ده انا خليت واحد زنيت يا تخيبة وانت عملت ايه ده انا خليت واحد انت خب منه وانت عملت ايه انا قطعت ما بين راجل ومراته تعالى حبيبي ده انت الابليس ال... ده انت ابني بحق وحقيقي بقى تعالى اقنه مني واقترب مني مني انت اللي فاهم فعلا الاسلام يتهدم ازاي انت ما اللي سرق ده هيرجع يندم بالليل ويبكي ويعيش حياته كلها راهب وعابد لله واللي سرق ده انما اللي اتقطع ما بينه وبين مراته ده هو هيجرد ومراته هتجرد وهما كانوا متجوزين هيقضوا شهوته فين وهي هتعمل ايه قنبلتين موقوتين في المجتمع والعيال هيتشردوا مش هيطلع رجاله في المجتمع يبقى الشيطان بيهدم المجتمع الاسلامي من خلال افساد المراه وافساد الاسره اهو ده فكر اليهود يا جماعة اليهود بيستغلوا المنافقين من اجل افساد المرأة وافساد الاسرة افساد المرأة زي مؤتمرات المرأة كده اللي قاعدين يعملوها كل شوية افساد الاسرة زي مؤتمرات النسل وزي زي حاجات كتير جدا بقى بيعملوها لا تحصى يبقى اذا اليهود اول عنصر في الخماسية بيجندوا المنافقين من اجل هدم المرأة والاسرة يبقى كده ثلاث عناصر في الخماسية بنلاقي احكام ايات اليهود وايات المنافقين واحكام ايه واحكام المرأة والاسرة طيب لما الوقت الاسرة تنهدم والمرأة تبوظ المرأة باظت الجامعة باظت عليه العوض في الشباب ممكن تلاقي قدامك عشرة شباب في درس وخمسين الف شاب بره في الشارع يبقى اذا لما المرأة باظت الجيل الموجود من الرجالة باظ طب لما الاسرة باظت الاطفال يعني الام البنت اللي كل حياتها المونيكير والمش عارف دي لما تتجوز دي هتربي عيال على ايه دي مش هتربي مش هتعرف تربيهم على اي حاجة هيطلع الجيل التاني بايظ والجيل التاني لو باظ على الاقل هيربي جيل بايظ يدمروا ثلاث اجيال في الامة الاسلامية يبقى اذا لما تطلع الاجيال متبعة هواها لن تتبع امر الله ولن تطيع امر الله بل ستطيع هواها فتيجي من هنا ايات الطاعة ولو اتبعوا هواهم جهات ايه بقى روح الشباب دلوقتي تقول لهم يجاهد ونجاهد ايه يا ابني احنا عارفين نجاهد نفسنا هات لي البنا اقعد ابص فيها واجاهد نفسي كده وبمص فيها ولا حاجة اجاهد ايه خلاص بقى ما عادش في جهاد عشان كده عايزين نقضي على اليهود والمنافقين نحصن المجتمع ضدهم زائد نربي المجتمع على الجهاد وعلى الطاعة ايه الطاعة دي عشان نفهم يعني ايه الطاعة الطاعة يا جماعة يعني الجندية يعني انت مش مواطن انت جندي في كتيبة الاسلام اول ما تؤمر تقول حاضر انا مستعد عشان كده من اللطائف الجميلة بتاعت اخوة التبليغ الحاجات الجميلة اللي فيهم ان اخوة التبليغ دايما يقول لك ايه الكلمة اللي يعني اللي شافهم في في دعوتهم تلاقي واحد يقول ايه احنا يا جماعة هنروح ندعو فلان مستعدين نروح ندعوه يقوموا يقولوا ايه مستعدين ان شاء الله فالواحد قعد يفكر كده ايه مستعدين مستعدين فسألت واحد منهم يعني ايه مستعدين قال اصل الوقت انا بأكلف تكليف انا عارف هك- هنفذه امتى مثلا بكرة العصر وهنفذه فين وهعمل ايه وارجع امتى هيجي وقت من الاوقات هيطلب مني حاجة انا مش مستعد لها فجأة هنصحى الصبح المهد طلع في السعودية او المهد طلع في قوموا روحوا بيعوه على الجهاد طب انا الوقت آه، مش كده يبقى لما ربي نفسي ان انا دايما اقول مستعدين مستعدين لما هيجي التكليفات الفورية من الله هبقى ايه هبقى مستيقظ ومستعد فعلا هي دي الجندية انك تتعلم ان انا مستعد يا رب لتنفيذ امرك في اي وقت انا تحت امرك يا رب انا تحت الايه انا تحت ال- زي ما بيقولوا كده تحت المنشور انا تحت الامر وتحت الطلب يبقى دي الخمس ايات ال- الخمس عناصر اللي احنا نلاقيهم في سورة النساء ايات المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا قسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ايات القتال فليقاتل في سبيل الله الذين ي... الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتل في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ايات الطاعة والجندية لامر الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اسمع اوامر الدين واوامر الشرع ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم تخيل كده ربنا كلفك بالتكليف ده او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا كل ما تنفذ امر من امر ربنا رسوخك في الدين يزيد اكتر عايز تثبت على دين ربنا طبق كل امر بتسمعه عايز تثبت على دين ربنا احترف تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يبقى هتلاقوا يا جماعه 21 صفحه تدخل من نفاق على الجهاد وتدخل من الجهاد على ال- والقتال على اليهود وتدخل من اليهود على الطاعه وتدخل من الطاعه ما تقولش الكلام ده ليه بقى واحكام النساء والمراه جت في النص ليه ما تقولش ليه ليه الخمسه دول منظومه مترابطه مع بعضها اذا قدرنا ان احنا نفهمها باذن الله سبحانه وتعالى هنحصن المجتمع من اخطر سبب من اسباب هدمه وهو ايه الاعداء الحاقده يبقى احنا في الكلام اللي احنا قلناه الوقت ده استخلصنا يا جماعه اسباب هدم المجتمع الاسلامي الاسباب اللي على النفس الطويل بتهدمه رقم واحد فتنه المال رقم اتنين فتنة النساء رقم تلاتة هدم الاسرة رقم اربعة الاعداء الحاقدة رقم خمسة الظلم الظلم مع الضعفاء او مع الاعداء او الظلم على الاولياء الواسطة والمحسوبية والرشوة او عدم اعطاء كل ذي حق حقه الحاجة الاخرانية في حصانة المجتمع من الهدم هي ايه الفئات ال- ال- الفردية اللي بتهدم المجتمع من غير ما احنا نحس يعني مثلا القاتل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها القاتل اللي, اللي, اللي بيشرب الخمرة عشان كده ربنا جاب حكم برضه شرب الخمرة في سورة النساء كأن ربنا بي... عشان كده الناس ربنا شرع لها الحدود ليه كلمة الحدود يعني اقف عند حدك يعني بس انت كده بقى هتتعدى ضررك من نفسك الى هدم المجتمع فهنا لازم يقف عند حده بانه يطبق عليه حد الله سبحانه وتعالى فدي لو انت قرأت الصورة من اولها لاخرها الليلة ان شاء الله وانت في دماغك فكرة حصنت المجتمع من اسباب الهدم 95% من الايات هتلاقي نفسك فاهمها بقمة الوضوح بقمة الوضوح طيب النقاط الختامية بقى في كلمة اليوم باذن الله يعني صورة النساء دي ما ينفعش احس بيها ايمانيا كده انا عايز كده احس ايمانيا بصورة النساء يا جماعة الناس وهي واقفة في ايات الاحكام بتبقى واقفة كده يعني قاعدة ايه مش عارف مش هو مستني اما الايات تعدي كده لعل اي جنة تيجي في النص ولا نار يسخن مع يا جماعة ايات الاحكام دي من معجزات الاسلام ايات الاحكام الواحد لما بقرا ايات الاحكام تحس انك منبهر منبهر فعلا بتبين لك قد ايه ديننا عظيم وقد ايه ربنا حكيم وقد ايه ربنا عليم وقد ايه ربنا رحيم ايات الكام دي لما الواحد بيقراها تحس انك انت دخلت في المدينه الفاضله والله يا جماعه اخلاق ايه الاخلاق دي ايه الاخلاق واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ايه الاخلاق دي ايه إيه؟ يعني فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي سورة البقرة في الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم وفي ايات الطلاق سرحوهن بمعروف وفي ايات الطلاق سرحوهن باحسان ايه الاخلاق دي ايه الاخلاق الجميله اللي حتى في ساعه الطلاق اللي كله بيمسك في بعضه تلاقي الاخلاق هي اللي بتحكم المجتمع تحس ان ال- ال- المجتمع الاحكام مليانه اخلاقيات تحس دينك مليان اخلاق قد ايه وتحس دينك معجزه قد ايه يعني تلاقي ربنا يقول لك وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم إليه منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم في القانون يقول لك لا مش لو بلغ النكاح مش لو جه يتجوز لو بلغ سن الرشد طب ايه الفرق يعني ايه ايه الدقه في اللفظ القراني اصل دلوقتي واحد يتيم يعني عاش محروم من حاجات كتير فجاه وهو عنده 21 سنه لقى في ايده مليون جنيه وهو مش متجوز ولا سالب ولا شايل مسؤوليه ممكن ينحرف ولا لا ممكن بكل سهوله انما لو تزام تسلمه المال مع شيله المسؤوليه الزواج والانجاب والاسره وانه لازم يفتح مشروع عشان يصرف على اسرته لن ينحرف في هذه اللحظه ليه لانه اول ما جات له الفلوس جات له هو حاسس بالمسؤوليه فتحس انها كلمات صغيره ولكن لها دلاله عميقه جدا للذكر مثل حظ الانثيين ايه الظلم بتاع المراه ده ظلم ايه يا ابني انت ما تجيش تبص للحكم من وجهه نظر فرديه بص للنظام الاسلامي ككل المراه دي لا مطلوب منها تصرف على عيالها المراه يا جماعه لو صرفت في بيت حد من جوزها لو صرفت مليم على عيالها صدقه عند الله صدقه لو صرفت على جوزها مليم صدقه المراه ملهاش انها تصرف على اولادها ولا على جوزها ولا على اخواتها ولا على ابوها ولا لها ولا عليها اي مسؤوليه ماديه الراجل ملزم انه يصرف على مراته وملزم انه يصرف على اولاده وملزم انه يصرف على ابوه وامه لما يكبروا وملزم انه يصرف على اخواته لما- ملزم انه يصرف على كل دول يبقى اذا مسؤوليه الراجل الماديه اضعاف مسؤوليه المراه الماديه يعني ده كمان ده كده النص ثم مش كل الحالات المراه بتاخد النص في حالات المراه بتاخد قد وفي حالات المراه بتاخد اكثر من الرجل ولكن ده في حاله لو اخوات والاب ايه والاب مات فالمراه بتاخد نصف الذكر فاذا احكام الاسلام كلها لها حكمه وكلها مليانه رحمه وكلها فيها دقه وكلها تحس فعلا الاحكام دي نازله يعني تخيلوا مثلا لو حصل في البلد ازمه مرور طاحنه ازمه مرور هائله والعربيه بتاعتك تقف ساعتين في الاشاره فقام جاي واحد عمل قانون مرور ومشروع مرور خلى السيوله المروريه احسن ما تكون هنقول عليه عبقري قد ايه وحكيم قد ايه وعليم قد ايه اهو يا جماعه كل ايه من ايات الاحكام بتحل مشكله قاتله في المجتمع فاحنا واحنا بنسمع ايات الاحكام زي الاخ اللي كان بيسمع ايات المواريث وبينهنك في البكاء في الجماعه الشرعيه ليه هو بيبص لما وراء ايات الاحكام من الحكمه فمش كل الايمانيات ان انا اعيش مع الجنه والنار لا يا جماعه من ضمن الايمانيات ان انا احس بعظمه الاسلام يجي في قلبي كده عظمه الدين من ضمن الايمانيات في ايات الجهاد ان انا احس بمسؤوليتي ناحيه نصر الدين والغيره على حرمات الله طب عشان احس بايات قصص الانبياء ان انا احس بالخوف على الناس من النار طب عشان احس بايات مع عظمه الله ان انا احس بمعرفه الله طب عشان احس بايات الجنه والنار ان انا يبقى عندي شغل الجنه يعني كل نوع من ايات القران له مفتاح ايماني من مفاتيحه سوره النساء مفتاحها انك تبقى حاسس بعظمه الاسلام والحاجه الثانيه انك تبقى حاسس بالغيره على المجتمع الاسلامي انه ينتهك حرماته او انه هو يتهدم بعد ما اتبنى طيب يعني يعني انا دوري ايه بقى يعني ماشي الكلام كده جميل انا دوري ايه يا جماعة دورنا ايه دورنا ان احنا نفهم خطورة القرآن وخطورة احتياجنا للقرآن اول حاجة انا عايز كل واحد مننا يبدأ يحفظ القرآن على ايد شيخ من الوقت يبدأ يحفظ لازم يا جماعة موطد علاقتك بالقرآن اشتري تفسير وحطه جنبك واعمل ورد يومي ثابت لقراءة التفسير ولو ربع ساعة ولو نص ساعة بس اوعى الورد المقدس ده يروح منك ما بين البغرب والعشاء كل الطلبة بتروح عليه وما فيهاش اي حاجة طيب بعد بعد الفجر بنص ساعة في الجامع يبقى كتاب التفسير بتاعك ده كل يوم تقرا نص ساعة بعد سنة هتلاقي نفسك بقيت حاجة تانية خالص مع القرآن يا جماعة اقرأوا في فهم كتاب الله يا جماعة ده ده الرسم الهندسي عارفين مقام الشلل حين عدم وجود القرآن الصحابة المجتمع اتشل 15 يوم لما الوحي وقف ليه انا راجل بنا ببني والرسم الهندسي اتشال من قدامي ما عادش معايا رسم هندسي هبني ازاي مش عارف اعمل حاجه القران ده الرسم الهندسي بتاعنا لازم نبقى متصلين بيه وفاهمينه عشان نعرف نبني الدين جوانا وفي المجتمع الحاجه الثانيه يا جماعه ان يعني يعني اي واحد كل يعني ان شاء الله بكره هنمسك مراكز باذن الله سبحانه وتعالى اوعى تظلم حد في المركز ده خليك دايما انسان قوام بالقسط خليك دايما صاحب قضيه خليك دايما نصير للمظلوم من الوقت اي واحد صاحب صاحبك محتاج اي خدمه انصره اي واحد صاحبك مظلوم اقف معاه اي موظف معاك في الشغل مظلوم اقف معاه خليك دايما نصير لل... خليك قد الرساله اللي ربنا امرنا ان احنا نأديها المراه لازم وانت بتختار الاسره بتاعتك اختار واحده ملتزمه صح وانت تختاري واحد ملتزم صح بحيث ان احنا نكون اسره ملتزمه صح عايزين يا جماعه فعلا نطلع رد فعل للاجيال اللي سبقتنا اللي كانت بعيده كل البعد عن دين الله عايزين نطلع نعرف ازاي نبني ديننا عايزين عناصر هدم المجتمع دي كلها نبعد عنها كلها فتنه النساء نعتزل اماكن المعصيه نعتزل اماكن الشهوات الحاجه اللي بينه وبين ربنا تتقطع تماما يبقى اذا عايزين نحس ان احنا اصحاب رساله اصحاب قضيه الوقت احنا بنقفل في سوره النساء سوره البقره وال عمران والنساء الثلاثه مع بعض كده بيحسسوك انك انت صاحب رساله ازاي الدين يقوم في الواقع رغم كل المعوقات المهوله اللي واقفه في وشه وازاي ان الدين ما يتهدمش وازاي ان بعد ما الدين العظيم ده قام يحصن ضد ان هو يتهداني لازم تكون دي قضيتنا ولازم تكون دي رسالتنا في الحياه ولان احنا عايزين من كل جزء ندخل فيه نخرج بشعارات عايزين نخرج بشعارات معانا كده الشعارات دي تحفظها ولما تروح تكتبها في ورقه وتعلقها قدامك كل يوم تخرج باربع خمس شعارات من الجزء تيجي على اخر رمضان تلاقي معاك 100 ولا 150 نور من انوار القرآن منورين لك حياتك الشعارات اللي احنا عايزين نخرج بقى من الجزء ده ايه يا جماعة اول شعار من ايات النساء كفوا ايديكم واقيموا الصلاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا ربنا قال لهم اقعدوا عدوا في العدة القلبية ربوا في قلوبكم صلحوا في, في أنفسكم عشان لما يجي التكاليف عليكم تعرفوا تشيلوا احنا الوقت في مرحلة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة أنت لسه لا اشتغلت في الدعوة ولا طلعت على منبر ولا جالك مجموعة من الناس عشان أنت لسه فعد العدة الإيمانية عشان لما تشتغل في الدعوة تبقى فعلا قادر تشيل هذا الدين يبقى أول شعار كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بيفكرنا بالتربية القلبية الشعار الثاني في سبيل الله والمستضعفين ده شعارك في حياتك انا حياتي وجهادي كله في سبيل اعلاء كلمة الله ورفع الظلم عن المستضعفين الجهاد في الاسلام مقصده ان احنا نرفع الظلم عن المستضعفين الجهاد في الاسلام مقصده واذا حيتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها اية التحية كانت قبلها اية العدل والاية اللي قبلها اية القتال كأن ربنا برضو بيقول ان لو القتال انت قاتلت اعرف انك بتقاتل من اجل نشر السلام فاحنا بنقاتل عشان ننشر السلام بنقاتل عشان ننشر العدل بنقاتل عشان نرحم الناس من النار ده في سبيل الله والمستضعفين دي الرسالة بتاعتي الشعار الثالث كونوا قوامين بالقسط الكفرة بتوع اوروبا وامريكا مش احسن مننا اللي بيعملوا جمعيات حقوق انسان وبيروحوا ادغال افريقيا وبيسافروا مشارق الارض ومغاربها عشان رفع الظلم على الناس ما هو مش احسن مننا يا جماعة ده احنا بنرجو من الله ما لا يرجون وده العنصر الرابع او الشعار الرابع وترجون من الله ما لا يرجون ده احنا يا جماعة اللي ربنا وعدنا بالجنة احنا اللي ننام وهم اللي اشتغلوا يا جماعة ازاي ننام يا جماعة ازاي ننام عن طلب الجنة بالدعوة الى الله وبالعبادة وبالتربية القلبية وبنصرة ال... ازاي يا جماعة ننام عن نصرة دين الله عشان ربنا ينصرنا في الاخرة وربنا يرفعنا في الاخرة وربنا يجعلنا جواره في الاخرة باذن الله وترجون من الله ما لا يرجون الشعار الخامس والاخير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا لما سيدنا اسامه بيحارب في المعركه فالراجل لما وقع السيف من ايده قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اما طير رقبته الرسول عليه الصلاه والسلام عنفه تعنيف لدرجه ان سيدنا اسامه قال وددت اني لم اسلم الا يومها الرسول قال له وماذا تفعل بلا اله الا الله يوم القيامة لما ربنا يقول لك لا اله الا الله دي ازاي تطير رقبة واحد قالها هتقول لربنا ايه الاية دي مقصدها يا جماعة ان لازم يبقى احنا ما بنقاتلش يا جماعة عشان ناخد غنايم ما بنقاتلش ع... احنا بنقاتل يا جماعة عشان الاسلام ينتشر في العالم عشان الناس تدخل في رحمة الله كذلك كنتم من قبل فتبينوا ما تقعدش تتريق على صاحبك اللي مش ملتزم ما تقعدش تسخر منه ما تبصلوش بقرف وانت لما تلاقي اخت متبرجة داخلة المسجد ما تبصلهاش بقرف نرحم غير الملتزمين ونتعامل معاهم بقمة الرحمة وبقمة الرفق ليه لان هدف حياتنا كله ان الناس تنقذ من النار يبقى دي الشعارات الخمسة اللي احنا عايزين نخرج بيها من سورة النساء وكل واحد يشوف الانوار التانية اللي هم فيها من هذه الليلة باذن الله سبحانه وتعالى اللهم اهدنا الى سبل السلام اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل احب شيء الينا في الحياة ان نقرأ القرآن وان نفهم القرآن وان نعمل بالقرآن وان نجاهد بالقرآن اللهم اجعلنا قرآنا يمشي على الارض اللهم خلقنا باخلاق القرآن اللهم زينا بزينة الايمان اللهم اجعلنا قرآنا يمشي على الارض اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن علمنا القرآن فهمنا القرآن يا رب حببنا في القرآن وشفعه فينا يوم يقوم الناس لرب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك